أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سنتناول فيها موضوع التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف لأننا نحتاج كثيرا بين يدي هذا المشروع مشروع تدبر أن نفهم قضية التدبر فهما دقيقا ونعرف كيف نستطيع التوصل إلى هذا التدبر الأمثل لكتاب الله تبارك وتعالى دايما في البداية بيبقى الواحد محتاج يفهم المعاني والمصطلحات التي يدور حولها الموضوع بشكل عام يعني ايه تدبر القرآن ايه اللي احنا عايزين نوصله في هذه المسألة وهذا المشروع التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى هو الغاية التي أنزل من أجلها القرآن قال الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كلمة التدبر مأخوذة من النظر في أدبار الشيء وعواقبه ونهاياته يعني فهم عميق للآيات فهم ليس بالفهم السطحي للآية إذا أردنا أن نعرف التدبر للقرآن فنستطيع أن نقول تدبر القرآن هو الوقوف مع الآيات والتأمل فيها والتفاعل معها للانتفاع والامتثال أقول تاني يعني إيه تدبر قرآن؟ وهنقول دلوقتي ايه الفرق بين التدبر وما بين التفسير ايه الفرق ما بين التدبر والاستنباط ايه الفرق ما بين التدبر والتفكر عشان نفهم ايه المطلوب مننا في هذا المشروع تدبر القرآن هو الوقوف مع الآيات يبقى ليس مرور الكرام على الآية يبقى ما ينفعش أتلو القرآن تلاوة لجمع الحسنات فحسب المطلوب الوقوف مع الآية بتريث وتمهل والتأمل فيها ثم التفاعل معها وهذا التفاعل يكون ثمرته الانتفاع والامتثال للمرة الثالثة التدبر هو الوقوف مع الآيات والتأمل فيها والتفاعل معها للانتفاع والامتثال ولو تأملنا كلام العلماء المعاصرين وعلماء السلف حول قضية تدبر القرآن لوجدنا كلامهم لا يخرج عن هذا المصطلح وهذا المفهوم قال الخازن أصل التدبر النظر في عواقب الأمور والتفكر في أدبارها ثم استعمل في كل تفكر وتأمل ثم قال ومعنى تدبر القرآن أي تأمل معانيه والتفكر في حكمه وتبصر ما فيه من الآيات ابن القيم يقول أن تدبر الكلام أن ينظر في أوله وآخره يبقى الواحد لما حيمارس موضوع التدبر ده وحيأتينا إن شاء الله في قواعد التدبر لازم في البداية أخد بالي قوي مثلا من اسم السورة وعلاقتها بموضوعات السورة أخد بالي من فواتح السورة ومن خواتمها لأن عادة موضوع السورة بيكون في أوائلها وفي آخرها فالمسألة دي مسألة في غاية الأهمية وإحنا إن شاء الله سنذكر لكم من القواعد ما يخص هذا المعنى هيبقى عندنا قواعد خاصة بفواتح السور وقواعد خاصة بالخواتيم والعلاقة ما بينهما وهنعمل إن شاء الله أكثر من تطبيق عملي علشان نفهم المعنى ده بشكل جيد بحيث اخد بالي قوي من اسم الصورة اخد بالي من فواتح الصورة ومن خواتمها وأحاول الوصول إلى مقصد الصورة هذا هو المطلوب في تدبر القرآن تأمل معانيه النظر في أوله وآخره ابن القيم يقول ثم يعيد نظره مرة بعد مرة ما ينفعش انه يأخذ الامر على عجل لا يتريث ويقرأ كلام المفسرين ويحاول انه يتفاعل هو تفاعل شخصي ويتفاعل تفاعل واقعي مع الآيات الآيات دي بتتكلم عن الموضوع الفلاني ويشوف الآية دي إزاي بتعالج الموضوع ده وهكذا ثم يعيد نظره مرة بعد مرة يقول ولهذا جاء على بناء التفاعل تدبر زي التفهم والتبين يبقى فيها نوع من الكلفة حتى نصل إلى المعنى المطلوب من خلال هذه العملية عملية التدبر السيوطي يقول وتسن القراءة بالتدبر والتفاهم وصفة ذلك بيعلمنا ازاي نتدبر قال ان يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به الواحد مثلا يمر على آية ويجد فيها لفظ ربما لا يجد مثله في القرآن وقفت معي آية وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ختار دي معناها ايه ملهاش مثيل تاني في القرآن هي الكلمة الوحيدة الواردة في القرآن ويعني كلمة خطار فإذا نظرنا وجدنا كلمة الخطر معناها الغدر والخطار هو الذي يوصف بأنه غدار شديد الغدر أشد الناس غدرا فالواحد يتوقف ويقرأ الآيات ويتأملها وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور انظر لتأسف الرحمن من حال هؤلاء الغدارين انظر إلى من يعاهد ويخلص في الرجاء والدعاء ثم يخون ويمكر وانظر إلى إنصاف الله وهو يقول فمنهم مقتصد لكن الغالبية للأسف الشديد الغدارين الشاهد الكلمة استوقفت الواحد وعملية التدبر من دلوقتي عايزين نقول ان عادة بتبقى من جواب لماذا الواحد يقف على الآية ويقعد يتأملها ويقول ليه جت كده وليه الآية دي جت هنا وليه ما قالش كذا ويجذب انتباهه عادة بعض الأشياء عشان كده هتأتينا قاعدة باسم قاعدة النوادر انه اللفظ ده نادر لم يأتي في القرآن إلا مرة أو مرتين ليه؟ قاعدة خاصة بالتكرار ليه بيكرر؟ ليه سورة الرحمن فيها كل هذا التكرار؟ لو تأملنا هنجد ان ربنا سبحانه وتعالى بيفهمنا موضوع النعم والشكر بشكل مختلف لو تأملنا فبأي آلاء ربكما تكذبان الشاهد ان الواحد يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به فيعرف معنى كل آية يبقى لازم أرجع لكتاب من الكتب الميسرة اللي بتقول لي معنى المجمل للآيات التفسير الميسر أيسر التفاسير تفسير السعدي مختصر ابن كثير أيا ما كان اللي بيديني الكلمة دي معناها إيه المعنى الإجمالي للآية إيه فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك يبقى بتعامل بتعظيم بتعامل مع القرآن بيقين فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر لو أنا مش قادر أوصل للمعنى المطلوب يبقى لازم أصلح الحال بيني وبين الله عز وجل التدبر يحتاج إلى إيمان كما سيأتينا وإلى تعظيم لكلام الرحمن وإذا مر بآية بص التفاعل بقى بآية رحمة استبشر وسأل وإذا مر بآية عذاب أشفق وتعوذ وإذا مر بآية تسبيح نزه وعظم وإذا مر بآية فيها دعاء تضرع وطلب يبقى في تفاعل يبقى لما نقول إن التدبر وقوف مع الآيات وتأمل فيها وتفاعل معها بغرض الانتفاع والامتثال يكون هذا التعريف تعريف جامع مانع لمعنى التدبر الشيخ الميداني عبد الرحمن الميداني في قواعد التدبر الأمثل قال إن التدبر هو تفكر شامل يصل إلى أواخر دلالات الكلام ومراميه البعيدة يبقى الواحد يقعد يفهم معنى وبعد كده يشوف السياق ويشوف الآيات اللي قبليها ويشوف الآيات اللي بعديها ويشوف الارتباط ما بين السورة والسورة ويقعد يعمل مقارنات بين ال- موضوع الآية دي وآيات أخرى مماثلة يبقى يصل إلى أواخر دلالات الكلام ومراميه البعيدة الشيخ سليمان السنيدي وله كتاب في التدبر كتاب تدبر القرآن لسليمان السنيدي طبع المنتدى الإسلامي قال تدبر القرآن تفهم معاني ألفاظه يبقى أول حاجة المطلوب إيه الكلمة دي ما تعديهاش اوعي تعديها وانت مش فاهمة معناها ارجعي لكتاب من كتب غريب القرآن خلي دايما المصحف اللي بنقرأ منه هو المصحف اللي موجود عليه او على اطرافه المعاني الغريبة علشان ما تبقاش كلمة تعدي من غير فهم يبقى اول حاجة تفهم معاني الفاظه وبعدين قال والتفكر فيما تدل عليه الآيات مطابقة يبقى أفهم المعنى الإجمالي للآية وقلت هناخده من أي كتاب من كتب التفسير التي تعطينا هذا المعنى الإجمالي وبعد شوية أبتدي أشوف لوازم هذا المعنى يعني إيه لوازم هذا المعنى؟ يلزم من ذكر الله تبارك وتعالى للنجم عادة لما يذكر النجم وبالنجم هم يهتدون يبقى في كلام يخص معنى الهداية يلزم من ذكر النجم ذلك طب والنجم ده برضو ممكن يكون في إشارة إلى الضوء في جنح الظلام وإيه كمان أقعد أشوف الدلالات دي وفكر هو أنهي معنى اللي ممكن يكون يتماشى مع سياق الآيات أشوف العلاقة ما بين القسم والمقسم عليه أشوف العلاقة ما بين الموضوع والموضوع لأن أحيانا يحدث انتقال من موضوع إلى آخر إلى آخر في السورة الواحدة أقعد أتأمل في المعاني دي فيقول السنيدي تدبر القرآن تفهم معاني ألفاظه والتفكر فيما تدل عليه الآيات مطابقة وما دخل في ضمنها وما لا تتم تلك المعاني إلا به مما لم يعرج اللفظ على ذكره من الإشارات والتنبيهات يبقى الآية فيها إشارة إلى معنى معين لازم أقف عليه وهذا المعنى يخاطب القلب انتفاع القلب بذلك ينظر في المعنى الذي يصب صبا في معنى الهداية الله جل وعلا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين القرآن كتاب هداية أحاول أوصل لهدايات هذه الآية العبرة التي فيها حتى يلزم من هذا التدبر هذا النوع من التفاعل مع القرآن يبقى عشان أتدبر القرآن تدبر سليم لازم يبقى الغرض من التدبر ده الانتفاع والامتثال لازم يبقى فيه تفاعل حتى أصل إلى حقيقة التدبر اتفهم هذا المعنى ابتداء يبقى أول حاجة هو اتكلمنا عن تعريف التدبر قلنا التدبر الوقوف مع الآيات والتأمل فيها والتفاعل معها بغرض ايه الانتفاع والامتثال في ضوء التعريف ده ناس كتير بتسأل طب وايه الفرق ما بين التدبر وما بين التفسير يعني ليه ما قلتوش ان العملية دي عملية تفسير وليه القرآن استخدم لفظ التدبر مش لفظ التفسير اولا التفسير كما يقول العلماء هو كشف المعنى المراد في الآية أما التدبر فالغوص فيما وراء ذلك من المقاصد والهدايات والدلالات يبقى التفسير لما نيجي النهاردة نمسك أي آية من الآيات ونرجع إلى أي تفسير من التفسيرات الموجودة فمثلا نيجي نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تعالوا مثلا لو رجعنا إلى أي تفسير من التفسيرات الموجودة ونشوف كده هيقول إيه لما تراجعوا مثلا تفسير زي تفسير ابن كثير قال الحمد لله رب العالمين يبتدي يشرح بقى الحمد لله بضم الدال واللام اتباعا كذا وبعدين يقول ومعنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم آه الحمد لله شكر خالص لله تبارك وتعالى على ما أزداه لعباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد فهمنا كده ده تفسير إنما التدبر المتدبر يبتدي يقول لماذا افتتح الله كتابه بهذا ليه أول شيء بعد الاستعاذة والبسملة بدأ بالحمد لماذا لم يبدأ ببيان للقرآن ليه الفاتحة بدأت بالحمد لله ويبتدي يتأمل وليه ما قالش لله الحمد وليه لما وصف نفسه وصف نفسه بالربوبية ابتداء فقال الحمد لله رب العالمين وما بدأش بالألوهية ما قالش إله العالمين ليه هو ده المتدبر ليه ما قالش الشكر لله ايه الفرق ما بين الحمد وما بين الشكر فهمتم الاجابات دي هي التي يبحث عنها المتدبر اما المفسر فيريد ان يكشف المراد من الايه ظاهرا اما المتدبر فيغوص في ادراك مغزى الايات مقصدها استخراج الدلالات والهدايات والتفاعل معها وما حظ العبد من أن يفتتح الله كتابه بالحمد وهل ينبغي عليه أن يكون دائم الحمد لله تبارك وتعالى وهل المنتفع بالقرآن هو أكثر الناس شكرا وحمدا لله جل وعلا ولذلك بدأ الله كتابه بذلك أو هو ده المتدبر تاني حاجة الفرق ما بين التفسير والتدبر المفسر غرضه العلم بالمعنى أما المتدبر قلنا غرضه الانتفاع والامتثال غرضه أن يعلم ويعمل غرضه تحقيق الإيمان غرضه أن يعمل بما تعلم ويطبق ذلك سلوكيا يبقى أنا مش بتعلم الآية عشان أعرفها وخلاص لا أنا بتفاعل معاها بنتفع بها بمتثل لأمر الله فيها وأعلم أن تدبر القرآن لا يتحقق إلا بهذا التفاعل نستطيع أن نقول في كلمة واحدة أن التفسير يغذي القوة العلمية أما التدبر فيغذي القوة العلمية والإيمانية والعملية عشان كده قلنا تدبر قلنا تدبر وما قلناش تفسير الأمر الثالث ان التدبر مأمور به عامة الناس عشان كده جاء اللوم القرآني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها جاء التيسير من قبل الله تبارك وتعالى من أنه سبحانه وتعالى يسر هذا الأمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر التدبر مأمور به عامة الناس لأن الغرض هو الانتفاع والامتثال ولذلك خوطب به ابتداء الكفار في آيات التدبر والناس فيه درجات بحسب رسوخ العلم والإيمان وقوة التفاعل والتأثر أما التفسير فمأمور به بحسب الحاجة إليه لفهم كتاب الله تبارك وتعالى حسب الطاقة البشرية لذا فإن الناس فيه درجات كما قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته كل الناس فاهمة يعني ايه كلمة كذا ويعني كلمة كذا قل هو الله أحد الله الصمد المسألة لا تحتاج إلى أن يتبحر الإنسان في العلم حتى يفهم ما معنى قل هو الله أحد لا يعذر أحد بجهالته وتفسير تعرفه العلماء هنا بعض الأمور التي تحتاج إلى ملكة خاصة تحتاج إلى قدرات وإلى ملكات حتى تفهم مرامي الآيات وتفسير لا يعلمه إلا الله هذه الأمور المتشابهات زي الأحرف المقطعة وغيرها مما هو الأرجح من كلام العلماء في هذا الباب الله أعلم بدلالاتها أنزلها الله عز وجل لبيان عجز البشر ولبيان أنه أنزل القرآن عربية بأحرف عربية الشاهد يعني التفسير درجات بيكون بحسب الحاجة إليه أما التدبر فمأمور به عامة الناس للانتفاع بالقرآن لأن التدبر الثمرة بتاعته الكل مطلوب انه يحصلها انه ينتفع انه يتعظ انه يمتثل لامر الله تبارك وتعالى رابع حاجة التدبر لا يحتاج الى شروط الا فهم المعنى العام مع حسن القصد وصدق الطلب افهموا الكلام ده عشان بعض الناس بتقول انتوا قاعدين بتعملوا مشاريع تدبر وتقولوا كذا انتوا عايزين الناس يعني تقعد تتكلم في القرآن كده بغير علم لاحظوا المعنى ده كويس لا طبعا ما بنقولش ان الناس يعني تتكلم في كلام ربنا سبحانه وتعالى بما لا ينضبط بضوابط العلم لكن بنقول المطلوب انه الكل يفهم المعنى العام اللي احنا قلنا انه يكون الخطوة الاولى في التدبر لكن بعد كده يبتدي يعمل الاسقاط اسقاط الراجل اللي ثقافته كذا غير الراجل اللي دارس كذا غير الراجل اللي عايش في المكان الفلاني غير الراجل اللي في الزمان الفلاني وعشان كده القرآن معجز لأنه يصلح لكل زمان ولكل مكان ولأنه سبحانه وتعالى جعله معجزة الإسلام حقيقة منذ 1400 سنة وأكثر وهكذا القرآن مهيمن لو أن الناس تفهموا كيف يتعاملون معه إذا القرآن ميسر من هذا الوجه أما التفسير فله شروط ذكرها العلماء وقالوا أنه من القول على الله ولذلك تورع عنه بعض السلف رحمهم الله ولذا يقال هنا أنه لا يعذر المسلم في التدبر لأن الثمرة بتاعته الانتفاع والامتثال فلما يجي واحد يقول أصل أنا ما تدبرتش معنى أقيم الصلاة أو آتوا الزكاة أو أتموا الحج والعمرة أو قل هو الله أحد أو أو أو نقول هذه الآيات معناها المجمل مفهوم والثمرة التي ينبغي أن تقتطفها أيضا ميسرة فلا يعذر المسلم في التدبر ويعذر في التفسير لأنه يحتاج إلى قدرات معينة وملكات معينة خامس هذه الفروق أن التدبر واجب على كل حال أما التفسير فليس بواجب على كل حال بل هو واجب بحسب الحاجة إليه إنما المسلمين لما يقفوا في الصلاة ويسمعوا في الصلوات الجهرية القرآن مطلوب منهم أن يتدبروا هذه الآيات أن يعيشوا مع هذا القرآن وإلا لو كان الأمر مقصور فقط على العلماء وعلى طلبة العلم إذا هذا القرآن لم ينزل للناس عامة لم ينزل للناس كافة إنما أنزل هذا القرآن ليتدبر على هذا الوجه الذي ذكرنا سادس هذه الفروق أن التدبر هو الغاية من نزول القرآن لأنه باعث على العمل والامتثال أما التفسير فهو وسيلة للتدبر عشان كده نقدر نقول أن التدبر أصل والتفسير فرع منه وطبعا التدبر الناس هتتفاوت فيه فكل ما هيبقى عنده ملكات ومهارات ومتقن لعلوم القرآن ويغوص في هذه العلوم كلما كان تدبره أمثل وأوقع وأكثر نفعا يبقى فهمنا الفرق ما بين التفسير وما بين التدبر طيب ايه الفرق ما بين التدبر والاستنباط الفرق ما بين التدبر والاستنباط ممكن نقول زي ما قلنا بالظبط في الفرق ما بين التدبر والتفسير لان غرض التفسير والاستنباط واحد ان احنا نفهم المعنى التفسير في الفهم والاستنباط بيبقى في الدلالات دلالة الكلمة دي كذا ودلالتها كذا وهذا يعنى به بعض أهل العلم لا سيما علماء الأصول وغيرهم لكن لو نظرنا في بعض الفروق ما بين التدبر وما بين الاستنباط هنجد انهم بيجتمعوا في ان الاتنين فيهم اعمال فكر ونظر وتأمل لكن بيختلفوا في الغرض فغرض المستنبط أن يعلم دقائق المعاني والدلالات والهدايات إنما غرض المتدبر إنه يعرف الكلام ده بس بيتجاوزه إلى الانتفاع والامتثال فهمتوا حاجة؟ يعني إيه؟ يعني الراجل المستنبط ده برضه بيقعد يمخمخ كده يعني في الآيات ويقعد يتأمل فيها ويبص فيه الكلمة دي ممكن يكون فيها ايه من الدلالات وممكن يلزم منها ايه و و و لكن هذا حده يبقى برضو غرضه علمي إنما الراجل المتدبر بيفهم المعنى ده وبيعمل له إسقاط واقعي على حياته وعلى نفسه عشان ينتفع بذلك ويمتثل لأمر الله في ذلك ويعمل بمقتضى ذلك إذا في فرق ما بين الاستنباط وما بين التدبر من هذا الوجه طب الفرق ما بين التدبر والتفكر التفكر أظهر في النظر في الآيات الكونية عشان كده القرآن عادة يستخدم التفكر في هذه الآيات آيات خلق السماء وخلق الأرض وما بث فيها من مخلوقات فتجد ربنا تبارك وتعالى يقول مثلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فبيقول التفكر بيبقى في الآيات المتلوة ويقول التفكر في الآيات المشاهدة فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون فالتفكر عادة بيستخدم في الآيات الكونية وأحيانا يستخدم زي آية سورة النحل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بيستخدم أحيانا في الآيات القرآنية والتذكر إنما التدبر أظهر في الآيات القرآنية يبقى التفكر أوسع من التدبر من هذا الجانب التدبر في القرآن التفكر في الخلق وفي القرآن التدبر يكون بتصرف القلب بالنظر في العواقب إنما التفكر بينظر في الدلائل يعني تلاقي المتدبر بيبص نتائج الأمر إيه الآية دي يترتب عليها كذا وده يترتب عليه كذا لغاية ما يوصل لغاية آخر الخيط إنما المتفكر بينظر في دلالة الأمر ده آه خلق السماء ده وخلق هذه المخلوقات تدل لا محالة على وجود خالق وخالق قدير وخالق مبدع سبحانه وتعالى ده المتفكر إنما المتدبر طب ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يبقى هو أعلم بهم وطالما هو أعلم بهم يبقى ينبغي أن يكون التسليم والاستسلام له والإذعان له وهذا يقتضي أن نثبت له ربوبيته وهكذا يقعد يجيب نتيجة ورا نتيجة ورا نتيجة لغاية ما نوصل للانتفاع الأمثل بهذه الفكرة التدبرية فهمنا؟ يبقى ادي امور مجملة كده اول حاجة ابتدينا بيها تعريف التدبر وبعد كده قلنا الفرق ما بين التدبر والتفسير وبعد كده اتكلمنا عن الفرق ما بين التدبر والاستنباط وبعد كده اتكلمنا عن الفرق ما بين التدبر والتفكر طيب ايه اركان التدبر يعني التدبر ده علشان يتحقق بالصورة المثلى لازم يتحقق فيه ايه من خلال التعريف نعرف ان للتدبر ركنين الركن الأول أن نقف مع الآيات وأن نتأمل فيها وده ممكن ندخل فيه بقى التفسير والاستنباط والتفكر والتأمل اللي هو القسم العلمي القسم النظري الركن الثاني اللي هو التفاعل مع الآيات العيش مع القرآن أن نكون قرآن نمشي أن يكون قرآن فعال في حياتنا التفاعل مع الآيات وأن يكون القصد الاعتبار والاتعاظ والتذكر والانتفاع والامتثال يبقى عندنا ركنين الركن الاول ركن علمي والركن الثاني ركن عملي طيب ما هي واجبات التدبر وما هي سنن التدبر اول حاجة قلنا الوقوف مع الايات طب ولما اقف مع الايات يعني اعمل ايه اول حاجة ان استمع الى الايات بقلب حاضر وألقي السمع إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يبقى حضور قلب إلقاء السمع إنصات إمعان النظر إعمال للعقل يبقى هذا حق الوقوف مع الآية اتنين التأمل فيما وراء النص إن أنا أحاول أوصل إلى مقصود الآية احاول استخرج الدلالات اللي انا بقولها لكم كده كل آية في القرآن اقسم بالله غير حانث كل آية في القرآن بتوصل لك رسالة عملية مطلوب منك انك تقف عندها وتحاول من خلال هذا الفهم أن تطبق هذا المعنى في حياتك هتقول لي ألف لام ميم فيها إيه دي يا شيخنا فيها إيه من الهدايات آه فيها عجز الإنسان إنه الواحد وهو بيتأمل هذه الآية أنا مش قادر أوصل لشيء أقرأ كلام المفسرين واجتهاداتهم وفي الآخر خالص يقولوا الله أعلم بدلالتها فأعرف أن لي قدر وأن لي حدود وأني أعجز عن أشياء فكوني أعرف المعنى بالطريقة دي ووقوفي على ذلك يبقى أعرف من أنا وأعرف عجزي وأعرف أن قدراتي محدودة دي رسالة في التعبد كون الإنسان يتعرف على نفسه وعلى عيبه يبقى كل آية بتوصل لي معنى معين أنا لازم أبقى ببحث عنه الآية دي إيه اللي أنا استفدته منها استفدت كذا وكذا وكذا قرأت قصة يوسف عليه السلام استفدت منها ايه يا شاب واستفدت منها ايه يا اختاه لما شفنا هذا الموقف بين اخوة يوسف ويوسف استفدنا ايه استفدنا كذا وكذا وكذا من الامور اه لازم ناخد بالنا في مسائل تربية الاولاد ولازم ناخد بالنا من الصراع اللي بيكون ما بين الاخوة ولازم ناخد بالنا في مسألة الصراع الشهوات وكيف تعفف يوسف ايوه وابتدي اطبق ازاي استعصم ايوه لازم اجعله شعار ليا هي دي التطبيقات العملية انه ربي احسن مثواي يبقى يا جماعة تفاعل وتأثر يبقى رقم اتنين التأمل فيما وراء النص رقم تلاتة التفاعل مع الآيات بالقلب واللسان والجوارح يعني يعني وانا واقف بصلي كده وبقرأ او بستمع للقرآن وانا معظم لشأن القرآن وأنا مؤمن بأن هذا كلام الرحمن كلام ربي كلام ربي واستحضر أن القرآن ده شفاء لصدري شفاء لي من كل شيء وننزل من القرآن ما هو شفاء والرحمة وأعرف أن القرآن ده أول ما نزل نزل على قلب النبي محمد نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين يبقى بنزل القرآن على قلبي ايمان ويقين وتعظيم وشعور بان هذا الكلام يكلمني انا وارجعوا الى اول فائدة من فوائد كتاب ابن القيم الفوائد وارجعوا لشرح الفوائد الذي مضينا فيه شوطة اول محاضرة وابن القيم بيدينا قاعدة جليلة في الانتفاع بالقرآن ان تحضر حضور المخاطب الاية دي بتكلمني انا الاية دي بتقول مذبذبين بين ذلك ايوة انا والله الآية دي بتقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون الآية بتكلمني الآية بتخاطبني فأحضر هذا الحضور بتعظيم وإيمان ويقين ده في القلب وفي اللسان أنه تكون التلاوة بترتيل وترسل وعلى مكث وتبقى فيها نوع من التفاعل فتجد يقرأ قراءة حزين وربما يتباكى مع آيات الوعيد يردد الآية كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرددها المرة تلو المرة يتفاعل فإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ استعاذ وإذا مر باستغفار استغفر وهكذا يبقى فيه نوع من التفاعل عن طريق اللسان وأيضا الجوارح لأنه من علامات الإيمان بالقرآن تلك القشعريرة التي تكون على الجوارح ودموع العين عندما ينزل القرآن على القلب والسجود عند آيات السجدة ونحو ذلك لو عملنا الكلام ده يبقى في تفاعل مع القرآن هذا واجب التدبر يبقى الوقوف مع الآيات واحد اتنين التأمل فيما وراء النص ثلاثة التفاعل مع الآيات أربعة أن يقرأ بقصد الانتفاع علما وإيمانا وخشية وتقوى ويقرأ ويتدبر امتثالا يعني بنية أن يعمل به وأن يطبقه سلوكيا فهمنا المعنى ده عرفنا دلوقتي كده أركان التدبر سواء كان الركن النظري والركن العملي وعرفنا واجبات وسنن التدبر الوقوف مع الآيات والتأمل في وراء النص والتفاعل مع الآيات وأن يقصد من خلال هذا التدبر الانتفاع والامتثال لو تأملنا بقى حديث القرآن وما جاء في السنة المطهرة وأقوال السلف حول هذه المعاني التي ذكرناها سنجد من البيان ما يشفي العليل ويروي الغليل مثلا تجد الآيات الدالة على أنه احنا قلنا أول حاجة الوقوف مع الآيات لازم نقف مع الآيات شوفوا كده ربنا لما ذكر التدبر ذكروا في سياقات مختلفة مثلا قال الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الآية دي وردت معترض الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة له والرجوع في الحكم إليه السياق اللي وردت فيه الآية يبقى كأنه ده مفتاح تدبر القرآن من الأشياء التي يتوصل من خلال التدبر في القرآن إليها امتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة له فعلا التدبر بيثمر امتثال وانتفاع وقال الله جل وعلا في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الآية دي وردت في سياق الحديث عن الصدق في الاستجابة والإذعان وعدم التولي برضو نفس المعنى يبقى مين الصادق مين الذي سيستجيب ومن الذي سيذعن هذا الذي يتدبر القرآن ثمرة من الثمرات ربنا في سورة المؤمنون يقول أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين الآية دي وردت في سياق الأمر بالإيمان بالنبي والاعتراف به وعدم الاستكبار يقول الله جل وعلا في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الآية جت في سياق مخاصمة الكافرين في الحق الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وذكر قصة داود وسليمان ورجوعهما للحق بعدما تبين يبقى رجوع وامتثال وثمرة من الثمرات لكل متدبر أن ينيب إلى الله تبارك وتعالى فنلاحظ من ورود هذه الآيات الآمرة بالتدبر في هذه السياقات أنه القرآن بيقول يا جماعة لازم نقف ونتأمل ونتدبر وانه ثمر عظيمة لهذا التدبر الانتفاع والامتثال بالقرآن هنجد آيات كثيرة جدا في القرآن بتأمرنا بالنظر ما تعديش الأمور كده فكر تأمل تبصر تذكر إن في ذلك لآيات لا لقوم يسمعون اسمع كويس إن في ذلك لآيات لا لقوم يتفكرون شغل دماغك وأعمل عقلك إن في ذلك لآيات لا لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لأولي النهى إن في ذلك لآيات للعالمين وتلاقي حث من القرآن أفلا تعقلون أفلا تتفكرون أفلا تتذكرون أفلا تبصرون إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون يبقى القرآن بيحثنا على التأمل والتفكر وإعمال العقل والبصر والسمع والنظر في هدايات الآيات لننتفع تجد أن بعض الآيات تتكرر في بعض الصور وأكيد التكرار ده بيبقى فيه حث على الوقوف مع الآيات والتأمل فيها فربنا سبحانه وتعالى في سورة القمر يكرر قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أربع مرات ليه؟ علشان يؤكد على هذا المعنى فهل من مدكر آية دالة دلالة صريحة على التدبر على الحث على التدبر للتذكر والانتفاع تجد في سورة الرحمن 30 مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان وفي السنة المطهرة ما يدلنا على هذا الأمر كذلك إن التدبر لابد فيه من الوقوف مع الآيات والتأمل فيها والتفاعل معها أخرج النسائي وابن ماجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بنا ليلة فقام بآية يرددها وهي قوله تبارك وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولاحظوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلى بالناس بالآية دي وده هدي غائب مين ده اللي طبق الكلام ده إنه يصلي بآية ويقعد يكررها ويرددها واكيد التكرار ده والترديد ده علشان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدرس ان احنا لازم نقعد ونتأمل ونتفاءم خطورة الآية دي ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وتقعد تسأل وليه قال العزيز وليه قال الحكيم في مقام المغفرة وليه المعنى ده ان تعذبهم فإنهم عبادك وتتوقف عند دلالات كثيرة في الآية وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا أيوة الهدي ده في التدبر تقرأ قراية مترسلة مش اللي هي كل يوم يقرأ له الورد وخلاص والورد بياخد معاه نص ساعة ولا بياخد معاه ساعة الا ربع ولا ياخد معاه تلت ساعة ولو عنده مهارة ياخد معاه ربع ساعة والاسم ان انا بختم كل اسبوع او بختم كل شهر او بختم كل كذا وكذا المسألة مش كده يقرأ مترسلا اذا مر بآية فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعوذ تعوذ هو ده التفاعل وقد ورد عن عمر أنه مكث في تعلم سورة البقرة 12 سنة ليه؟ هو يعني سيدنا عمر مش عارف يحفظ سورة البقرة يعني ما عندوش الملكة انه يحفظ سورة البقرة ده احنا نجيب دلوقتي واحد من الشباب ولا واحد من الغلمان نحفظه سورة البقرة في شهر يا سيدي سيدنا عمر مش عارف يحفظها ودول الصحابة وأنقى الناس قلوبا و عشان كده كانوا بيعظموا ذلك يقول له تحفظ سورة البقرة اصله ما كانوش بيحفظوا الحفظ ده احد الباحثين بيقول معنى دقيق قوي بيقول هم الصحابة ما عملوش كتاتيب ليه حد يقول لي الصحابة ما عملوش كتاتيب ليه ليه لم يؤثر عنهم ان هم كانوا بيعملوا كتاتيب لحفظ القرآن ايوة كان في ثلة منهم معنية بحفظ القرآن لا شك لكن ليه ما كانش ده المشروع القومي للصحابة ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحث على انه الحفظ اللي احنا بنحفظه دلوقتي ده يكون هو رأس الاهتمامات لان احنا للأسف الشديد فرغنا الامر بقى خلاصة الامر انه الواحد يختم حفظا وياخد اجازة في حفص مثلا ويبقى كده ما شاء الله يشار اليه بالبنان وتبقى الاخت فلانة بتتباهى عشان لما يجي لها من يريد ان يتزوجها الاخت ختمة ومعاها كذا انا ما بقللش من الامر بس بقول للأسف شديد بقى هو ده سقف طموحاتنا وهذا لا يصح الصحابة ما كانش عندهم كتاتيب ليه؟ لأنه كانوا معنيين بروح القرآن بمقصد القرآن اللي هو ايه؟ التدبر ده فيقعد 12 سنة في تدبر سورة البقرة وسيدنا عبد الله ابن عمر مكث في تعلم سورة البقرة 8 سنين واحنا دلوقتي تلاقي الواحد يقول لك المشروع ده هياخد قد ايه انتوا بتقولوا ثلاث سنين لا لا لا لا كده هياخد وقت طويل قوي احنا مش متفرغين للقصة دي احنا عندنا علوم تانية عايزين نتعلم اصول ونتعلم مصطلح ونتعلم مش عارف ايه وايه وايه هو ده ده الفرق ما بيننا وبين الصحابة اتعلموا يا ناس بالله عليكم كفاية بعد عن منهاج النبوة كفاية بقى ان احنا نلتزم التزامات للأسف الشديد التزام المقصد منه حظ النفس عشان انا ارضي نفسي عشان انا ما ينفعش ان انا اكون لسه بتأمل في سورة كذا وفي ناس مش عارفة مخلصة كتاب ايه وكتاب ايه وكتاب ايه عشان نتباهى انما العلم لله العلم خالصا لوجه الله العلم للانتفاع العلم عشان انا تزكو نفسي للأسف الشديد كل واحد عايز يخلص له كذا ولا كذا ولا كذا ويجري وخلاص ويقول انا حصلت العلم النافع وخدت مش عارف ايه يا ناس عودوا الى خير الهدي هدي النبي محمد وهدي الصحابة رضوان الله عليهم ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول لا تهذوا القرآن كهذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل ما تخليش القرآن كده زي واحد بيحفظ له المعلقات السبع ولا بيحفظ له من ديوان فلان وفلان ما يحلي لسانه بالعبارات الأدبية والكلمات الرنانة إنما قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب هو ده التفاعل للتأثر هو ده التفاعل للموعظة هو ده التدبر للقرآن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب وقال بعضهم إني لا أفتتح الصورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها والله العظيم وأنا كنت هقول الكلام ده يعني في بعض المحاضرات الوعظية لكن هذا وقتها جاءني ونحن في الحرم أحد الشباب فسألني ماذا أصنع إيه الجدول اللي حضرتك تقترحه علي إيمانيا قلت له أنت شغال إزاي قال لي أنا كل يوم بختم ختمة وبطوف أربع مرات وبصلي أربع ساعات إيه رأيكم فيه رائع صح أخ بمعنى الكلمة مفيش منه كتير صح قلت له أين أثر ذلك قال لي مش فاهم قلت له يعني ختمة بتقرأها في اليوم ماذا حصلت منها ما الذي تغير في قلبك عايش بيها ايه الآية اللي محركة قلبك ايه الآية اللي غاصت في قلبك ايه الآية اللي انت وانت ماشي ورايح وجاي قاعد بتتأمل فيها مالت عليك حياتك سكت فقلت له عايزين ننشغل بروح العمل بأثر العمل عن صورة العمل جاني الأخ في آخر رمضان قلت له ما النتيجة قال الكلمة دي والله الذي لا إله غيره قال لي أنا كان همي آخر السورة أنا كنت بقرا عشان أخلص الورد إيه ده ناقص كام لا لا لا ما ينفعش لا لا عشان في الآخر خالص أقول أنا عملت كذا وكتير وهو بيصلي يقول لي خلاص قلبي جه وبدأت أبكي بس أنا عايز أجيب 100 آية عشان أبقى مكتوب من القانتين يا سيدي طب والنبي لما قعد يكرر الآية ما تكرر أنت الآية دي وتقراها أكتر من مرة وتبقى برضو جبت المئة آية وسيب نفسك ما تقعدش تعد سيبها كده المهم الأثر يمكن القراية دي تضاعف ليك بأضعاف مضاعفة تتضاعف ليك بمليون ضعف وما ذلك على الله بعزيز سيب نفسك للأثر يقول لي للأسف شديد ألاقي في نفسي المعنى ده عايز برضو ان انا ابقى مشغول بالكم الاخ صاحبنا قال همي ما بقاش هو اخر الصورة لكن والله بقيت بحب انتقل من صورة لصورة وما بقيتش عايز اسيب القرآن اقرأ سورة البقرة الاقي نفسي طاير عايز انتقل لآل عمران ومش مهم بقى هقف فين والوقت هيوصل لغاية فين المهم ان انا اعيش وكان ما شاء الله يختم كل ثلاث بدل ما كان بيختم كل يوم وبقى يقول انا عايش سعادة مش عارف اوصلها ازاي للناس هو ده المعنى يا ناس هو ده المعنى كفاكم انشغال بصور الاعمال كفاية وزن للاعمال الثمرة الحقيقية التقوى وربنا قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى التقوى ما بتتقدرش وبالتالي ما تقسي ما توزنش الوزن عند ربك الوزن يومئذ الحق يوم القيامة انما انت ما توزنش بلاش الانشغال بالكم عن الكيف ولا برضو يبقى المسألة نقعد نخدع نفسينا ونقول ان احنا بنتأمل ونتدبر من غير انضباط لا لا فكرة وجود كم وكيف معا بس ما يبقاش همي الكم همي الاثر هو ده المعنى إني لا أفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر وروي عن عائشة وعن أسماء أنهما قرأ قول الله عز وجل فمن الله علينا وقانا عذاب السموم أنهم قرأوا ذلك وقتا طويلا حتى أن السيدة عائشة تقريبا خدت وقت الضحى كله في قراءة هذه الآية فهمتوا هو ده المطلوب هو ده المعنى اللي احنا بندندن حوله انك تقرأ وتتوقف مع الآيات ويكون ذلك بحضور قلب بإلقاء السمع بإمعان النظر بإعمال العقل القرآن يخاطب أصحاب القلوب الحية القرآن لا ينتفع به إلا أصحاب القلوب السليمة طب وانا قلبي مش سليم تداوى بالقرآن خلي عملك أثناء التدبر إن الآية تنزل على الداء فتشفيه قال الله جل وعلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا قال السعدي أي حي القلب واعيه فهو الذي يزكو على هذا القرآن وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل هو ده اللي هينتفع بالقرآن يكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية عايزين نتأمل القرآن ونغوص في معاني القرآن ونستخرج الدلالات ونستخرج الهدايات من وراء هذه الآية ابن القيم ليه كلام من أجمل ما يكون وأنا عايزكم تتأملوا معايا ونختم بهذا الكلام الماتع لأنه ليس من ورائه كلام بيقول ابن القيم إيه فصل في أفلا يتدبرون القرآن يقول فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا فهل في البيان غير ما ذكروه عندنا كتب تفسير ما شاء الله لا قوة إلا بالله احنا يعني هنجيب التايهة قلت سأضرب لك أمثالا تحتذي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد قال له هقول لك مثال ومن خلال المثال هتفهم التدبر ده ازاي يكون مطلب لكل مسلم ومسلمة في كل زمان ومكان قال تسمع قول الله جل وعلا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم بص ابن القيم بقى يقول فعهدي بك لما نقرأ الآيات دي إذا قرأت هذه الآيات وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في سورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه بغلام عليم وإنما امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك وتقف عند المعنى ده أو هو ده التفسير إنما التدبر إيه بقى قال ولم يتجاوز تدبرك غير ذلك فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار واحد كم تضمنت من الثناء على إبراهيم تعالوا شوفوا فضائل سيدنا إبراهيم في ضوء هذه الآيات اثنين وكيف جمعت الضيافة وحقوقها ادرس العلاقات الاجتماعية في ضوء هذه الآيات وكيف يكون حق الضيف ثلاثة وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة شوف الآية دي بترد عليهم في معاني طبعا كل بحسب ثقافته اه ازاي بقى بترد على الفلاسفة اللي قالوا كذا بتثبت لله من الاسماء ومن الافعال ما عطله هؤلاء وهكذا اربعة كيف تضمنت علما عظيما من اعلام النبوة كيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها الى العلم والحكمة انه هو الحكيم العليم كيف اشارت الى دليل امكان المعاد بص ابن القيم بيستدل بأشياء بألطف إشارة وأوضحها فين الكلام ده دوروا فين المعاني دي كيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة كيف تضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما فين الإسلام والإيمان وفين الفرق بينهما وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الآخر وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الله وهم المؤمنون بها وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات ثم يقول فظهر بذلك أن استخراج الدلالات وأسرار التعبير من التدبر فلذلك ابن القيم يقول فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها إنما تطلع منها فقط بمعنى التفسير وليس بمعنى بمعنى التدبر فهمتوا يعني ايه تدبر يا ريت نسمع الكلام ده كويس ونفهمه كويس واحنا مع بعض في هذه السلسلة المباركة ان شاء الله في هذا المشروع الضخم سنمشي ونسير خطوة بخطوة نحو تدبر راق امثل للقرآن تدبر يغير لنا الحياة احنا ذكرنا انه النهاردة الاعداء السافر من اعداء الاسلام للاسلام العداء ده يظهر جليا في محاربتهم للقرآن في محاولتهم انه يفرغ القرآن من معانيه الحقيقية انه يبقى تأويله تأويل عبثي ان هم يقولوا دايما القرآن حمال وجوه ويهرفون بما لا يعرفون وجبنا يا مسلمين يا مسلمات يا كل من بيسمعني دلوقتي ان احنا اول خطوة في الصحوة الحقيقية في النهضة الحقيقية للأمة ان نرجع رجوعا حقيقيا للقرآن فهما وعملا وتحاكما يا من تنادون بأن يكون التشريع للقرآن عليكم أولا أن تعلموا وتعرفوا القرآن معرفة كمعرفة الأبناء الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم حتى يتحاكم إليه على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة والعائلة والمجتمع فيصير هذا هو السبيل لأن يحكمنا القرآن بإذن ربنا الرحيم الرحمن فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم